الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله اخوتي ونحن نلتقي في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك أسأل الله جل جلاله أن يجعله بركة علينا وعلى أمة محمد اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا الشهر بركة حياتنا وأن تجعله أفضل أيام عمرنا وأن تتقبل فيه أعمالنا وأن تيسر فيه أمورنا وأن تعتق فيه رقابنا وأن تعيننا على العمل الصالح اللهم ردنا فيه باليسير من النوم والطعام آمين كيف حال قلوبكم مع الله أخباركم إيه وأحوالكم إيه مع ربنا ما زلنا في فرحة ونشوة ونعمة ونعيم رمضان وجمال أيام رمضان وليالي رمضان بهجت هذا الشهر الكريم وقفنا بالأمس في حلقة الأمس وقفة في أن حسن الخلق يثقل الموازين وقلنا إن واحد جاب 99 آآ آآ 99 بطاقة أو 99 سجل كلها سيئات 99 99 سجل مليانه سيئات واتوزنت طب مع طبعا ميزان السيئات طب وميزان الحسنات ما فيش حاجه ايقن بالهلاك خلاص ما فيش هيعمل ايه هيروح فين فقالوا له لا لن تظلم لك عندنا بطاقه البطاقه والبطاقه دي هتعمل ايه قدام 99 الكتار دول هتعمل ايه فقالوا إنك لا تظلم فوضعت البطاقة في ميزان الحسنات فثقل ميزان الحسنات وطاش ميزان السيئات ايه اللي حصل البطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قولي قولي انطقي سمعيني علي صوتك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قولوا يا أولاد حتى الأولاد الصغيرين الأطفال قول قول قول سمعني علي صوتك يلا العيلة كلها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هتنفعكم الشهادة دي يوم من الأيام قلنا واحد يقول طب أنا معايا الشهادة دي يبقى هدخل الجنة خلاص خلصنا أمال إزاي بقى مسلمين الشهادة الشهادة دي هيدخلوا النار قال لك آه ما احنا قلنا مش هتوزن الصحائف بس لا الصحائف هتوزن والشخص نفسه هيوزن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعوضة يبقى القضية مش لما الصحائف بس توزن القضية ان البطاقة دي انا قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وانت قلت اشهد ان لا اله ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وانت قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله صادقا من قلبه دخل الجنه هي دي بقى ايه صادقا من قلبه هنا بقى يا ترى لا اله الا الله طلعت من هنا حركت هنا تقيلة هنا ولا من هنا من طرف اللسان عشان كده بنقول ان حسن الخلق بيتقل الميزان ليه لانه ثمره من ثمرات لا اله الا الله ناس كتير مش واخده بالها من معنى لا اله الا الله لا اله الا الله يا جماعه دي كلمه عظيمه جدا اول حاجه لا اله الا الله دعاء لا اله الا الله نفسها دعاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يبقى سمى لا اله الا الله دعاء دعاء لا اله الا الله خلق دستور اخلاق قالوا في تفسير قول الله تعالى وانك لعلى خلق عظيم يعني انك لعلى دين عظيم عقيده عظيمه خلق لذلك العلماء قالوا الدين كله خلق ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين الدين كله خلق ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين ايضا بنقول برنامجنا واخلاقه لنستجلب محبه الله احنا بنقول دلوقتي ليه سمعنا اخلاق في رمضان ليه نتكلم عنها ليه قلنا نمره واحد انها أس اول نمره واحد اول حاجه للقرب من سيدنا النبي لاني نفسي يوم القيامه يبقى كتفي في كتفه في كتف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايدي في ايده صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ايده على كتفي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بيتي جنب بيته صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اتطيب من طيبه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اسمع كلامه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم احكي له ويحكي لي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حسن الخلق يقربك منه ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا اثنين لانه يثقل الموازين يوم تلقى الله يوم ما تقابل ربنا جل جلاله يوم القيامة إن شاء الله هيبقى أكتر حاجة تقل ميزانك الأخلاق إذا كنت أنت صادق ودي اللي هنبدأ بيها مخلص صادق أمين لأن دي صفات أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم رؤوس أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الإخلاص والصدق والأمانة كان مشهور بالصدق والأمانة صلى الله عليه وسلم فإذا كنت مخلص صادق أمين أيضا كريم أه تحتمل الأذى وتكف أذاك عن الناس لأنهم قالوا في تعريف الخلق قالوا بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى إذا كنت أنت متواضع وبار ومحسن و صدوق اذا كانت فيك الاخلاق دي الاخلاق دي بتقل ميزانك يوم القيامه ايضا نمره ثلاثه ان حسن الخلق يجلب محبه الله انا عايز اسالك وتجاوبني يا ترى تفتكر ربنا بيحبك عايز اقول لك انت وانت مشغوله جدا وعماله تفكري طول الوقت وتسالي جوزك انت بتحبني قول لي بحبك يا ترى فكرتي وانشغلتي ربنا بيحبك قد انشغالك بجوزك وولادك وابوك وامك واخوك واختك والناس اصحابك بيحبوك يا بيحبكوش فكرت فكرتي ربنا بيحبك ولا لا ويا ترى ربنا بيحبك اكتر من الناس دي ولا ربنا بيحب ناس تانية اكتر منك نفسي انه يشغلنا السؤال ده سؤال يا ترى ربنا بيحبني يا ترى انا ترتيبي ايه في احباب الله وليه انت مش بتغير ان ربنا بيحب ناس كتير اكتر منك هديك فرصه دقيقتين دقيقه ارجوك ما تغيرش القناه سيب الريموت سيب التليفون ركز معايا اقعد دلوقتي كده وقول لا اله الا الله يا ترى ربنا بيحبني ولا لا فكر لي فيها شويه هرجع لك تاني احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله
موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا إخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب قالوا وكلهم يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك الكل بيقول أنا بحب بس يا ترى الكل بيقول أنا بحب ربنا بس يا ترى ربنا بيحب مين هل ربنا بيحبك طب هل أدلك على حاجة توصلك إن ربنا يحبك أه عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم إذ جاءه أناس فقالوا يا رسول الله من أحب عباد الله إلى الله تعالى قال أحسنهم خلقا حسن الخلق حسن الخلق يجعلك محبوبا ربنا يحبك لما تبقى اخلاقك طيبه ربنا يحبك ده سبيل للوصول الى محبه الله قول لي طب بالمره عايز اسالك عن الشيخ سؤال اعرف ازاي ان ربنا بيحبني أنا عايز أقول لك إجابة السؤال ده سهلة جدا وبسيطة جدا وتقدر تعرفها بسرعة جدا إذا رأيت إن ربنا بيفتح لك أبواب الخير ويحببها إليك وييسرها ليك ويعينك عليها يبقى كده ربنا بيحبك إذا حسيت رأيت عشت في حياتك ان ربنا بيقفل عنك ابواب المعاصي وابواب السيئات ويصرفها عنك ويصعبها عليك ويبغضها اليك يبقى كده ربنا بيحبك والعكس صحيح يبقى لو شفت ان ربنا بيصحيك بالليل الساعه 2 بالليل تلاقي نفسك قايم قاعد كده تدخل ببساطه تتوضى وتقوم تصلي ركعتين وتنام تلاقي نفسك كده المصحف في ايدك وكل شويه تقرا تلاقي نفسك قريت لك جزئين ثلاثه وانت قاعد في قاعده تلاقي نفسك كده لسانك شغال في الذكر لوحدك بدون معاناه تلاقي نفسك كده ربنا باعد عنك الحرام الفلوس الحرام والمجالس الحرام وولاد الحرام والافعال الحرام ربنا بعيدها عنك وسدد نفسك مش بتتطلع إليها ولا بتشوفها ولا بتقرب منك يبقى كده ربنا بيحبك وزي ما قلت لك العكس صحيح إذا لقيت إن الشر سهل والخير صعب يبقى كده في خطر اخواتي اللي ربنا بيحبه بيقربه ويحبب له اللي ربنا بيحبه وعايز اقول يا سلام لو ربنا يحبك يا سلام لو ربنا يحبك قال ايه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه سبحان الله يا سلام لو ربنا يحبك لو ربنا أحبك هتسمع بتوفيق الله وإعانة الله وتسديد الله فتسمع صح أصل أهل المعاصي ما بيسمعوش صدقني مش أنا اللي بقول كده ربنا اللي قال كده قال أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ما بيسمعش الاعتراف الرهيب بتاعهم في النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير يبقى الناس اللي ربنا مش بيحبهم ما بيسمعوش ما بيسمعوش لكن لو ربنا احبك تسمع تسمع دلوقتي ايه من القران تقول الله تسمع حديث من احاديث سيدنا النبي تقول الله الله يدفعك لعمل ياثر في قلبك اما اللي ربنا مش بيحبه ما بيسمعش عشان كده قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به في الرواية الثانية فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي بتوفيق الله وإعانة الله وتسديد الله ومحبة الله وطاعة الله وقدرة الله وإكرام الله جل جلاله إيه كمان أيضا من بركات الأخلاق وده سبب برنامجنا اليوم وأخلاقاه قيل يا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما خير ما أعطي الإنسان قال خلق حسن في ناس كتير ربنا اداهم فلوس وناس ربنا اداهم صحة وربنا وناس ربنا اداهم مناصب وناس ربنا اداهم أشياء كثيرة دنيا تفاصيلها متعددة جدا فعشان كده أحسن حاجة ربنا يديها الإنسان إيه؟ خلق حسن قيل يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان قال خلق حسن ايضا خير الناس مين افضل واحد صاحب الفلوس ولا اللي صحته كويسه ولا ها احسن واحد مين قيل يا نبي الله من خير الناس قال ذو القلب المخموم واللسان الصدوق قالوا يا نبي الله قد علمنا اللسان الصدوق فما هو القلب المخموم قال التقي النقي الذي لا اثم فيه ولا بغي ولا حسد قلنا يا رسول الله فمن على اثره مين اللي بعد منه مين اللي وراه من على اثره اللي وراه قال الذي يشنا الدنيا ويحب الاخره فقلنا ما نعرف هذا فينا الا رافع بن خديج مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن على اثره مين اللي وراه مين اللي بعد منه قال مؤمن في خلق حسن قلنا اما هذه فانها فينا حديث عظيم جدا حديث رائع ان الصحابه كانوا مهتمين يسالوا سيدنا النبي من خير الناس قال القلب المخموم واللسان الصادق سبحان الله العظيم اخوتي هنتكلم عن الصدق هنتكلم عن اللسان الصادق بس القلب المخموم سبحان الله العظيم كأن القلب في خم كأن القلب المخموم ده يعني قلب في خمول الرسول وصفه ان قلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد قلب نظيف هنا أبيض وعلى فكرة ده أسهل طريق لدخول الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب أسهل طريق مطلقا لدخول الجنة سلامة الصدر ايه الدليل على كده معلش خليني اقول لك اللقاء القادم دليلي احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب